الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا معبود بحق سواه واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن اصحابه الاخيار الابرار وارض اللهم عن تابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون لقد اصطفى الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين والمرسلين فارسله سبحانه وتعالى الينا رحمه مهداه ونعمه مسداه هدانا الله عز وجل بنبينا عليه الصلاه والسلام واخرجنا به من الظلمات الى النور فهو اصلنا وفصلنا وهو حسبنا ونسبنا فاذا سئلت من اصلك فقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واذا سئلت الى من تنتمي قل الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نشرف بانتسابنا وانتمائنا الى النبي عليه الصلاه والسلام قد قال سبحانه وتعالى في محكم ايات التنزيل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا نعم نحن صور للنبي عليه الصلاه والسلام هو الاصل ونحن الصور وينبغي أن تكون الصور طبق الأصل هكذا أمرنا أن نكون صورا من النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعيش كيف كان يحيا كيف كان يتعامل أبا وزوجا وجارا وصديقا وتاجرا وحاكما ومحاربا ومسالما نتمثل هديه عليه الصلاة والسلام كيف كان يفعل نحن كذلك نفعل فالنبي عليه الصلاة والسلام حري بنا أن نتدارس أحواله في كل وقت خاصة ما درج عليه الناس وتعارفوا من أنهم يتذكرون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويتذاكرونها كلما دخل عليهم شهر ربيع الأول شهر مولده عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الأفاضل هيا بنا نجول في رياض النبوة الأنيقة هيا بنا نسرح في السيرة النبوية العطرة نقتطف من أزاهير حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما تحيا به القلوب وتطمئن به الافئده وتسكن النفوس اليه ابدا فاقول ان اهم معلم من معالم حياه النبي عليه الصلاه والسلام الخلق العظيم الخلق العظيم قال الله تعالى يصف نبينا صلى الله عليه وسلم ويزكيه وإنك لعلى خلق عظيم على على في اللغة العربية على تفيد العلو والتمكن والاستعلاء فكأن الأخلاق لها عرش فمن يتربع على عرش الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي اكتملت أخلاقه كلها فأخلاقه كلها صلى الله عليه وسلم سواء إذا نظرت إلى كرمه مئة في المئة إذا نظرت إلى صبره مئة في المئة إذا نظرت إلى شجاعته مئة في المئة إذا نظرت إلى حلمه مئة في المئة إذا نظرت إلى صدقه إلى صدقه مئة في المئة جميع أخلاقه سواء في الدرجة العليا لعلى خلق عظيم أما غيره من البشر فأخلاقهم متفاوتة يعني ليست متساوية فقد يكون واحد من البشر فيه صدق بنسبة 80% وإذا نظرت إلى كرمه وجدته 50% وإذا نظرت إلى شجاعته وجدتها 30% ممكن واحد يكون صادق حط السيف على رقبته وما يكذبش هنقتلك برضه ما يكذبش طب لما نطلب منه فلوس لا نص نص طب لما نقول له تعالى ننقذ المظلوم الفلاني ونقف معاه يقول لك لا أنا بمشي جنب الحيط البشر كده أما النبي عليه الصلاة والسلام لو نظرت إلى صدقه كما قلنا ده كان يلقب بإيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أشهر صفاته قبل البعثة قبل أن يقول إني رسول الله إليكم جميعا الصادق الأمين إذا نظرت إلى حلمه تجد الحلم عنده في أعلى درجة يعني ممكن أنا وإنت الحلم معناها الهدوء عند الغضب واحد بيغضبك تهدى يغضبك مرة تانية تهدى يغضبك تالتة هتقول يا روح ما بعدك روح أنا سكتت عليك كتير لكن البعيد عايز يتربى مش كده ممكن واحد فينا يبقى حليم مرة واثنين وثلاثة حد ما يقول له خلاص بقى أنا عملت معاك جبت آخري النبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك كانوا يسوءون إليه مرة والتانية والتالتة والألف وهو حليم صلى الله عليه وسلم أخلاقه سواء الكرم ممكن واحد يجي لك عشرة جنيه تديله خمسين جنيه تديله يجي لك مرة تالتة تقول أنا مش قاعد على بنك شوف لك حد غيري أنت هتعمل لي شغلانتك يبقى كرمك له حدود أما كرم النبي عليه الصلاة والسلام فلا حدود له تعال نشوف الأمثلة ناخد مثال الحلم والحلم معناه ببساطة أن تضبط نفسك وأن تتحكم في أعصابك عندما يستثيرك الآخرون عندما يسيء إليك الآخرون عندما يغضبك الآخرون تمالك أعصابك النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في طريق ومعه أنس بن مالك الخادم الصغير فإذا برجل يصيح من خلف النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله توقف والتفت إليه ما بك قال أدرك بني فلان قبيلة الفلانية الحقها إيه مالهم خير ما بهم قال أصابتهم سنة قحط السماء لم تمطر الأرض لم تنبت زروعها البهائم كادت أن تموت لا تجد ماء فأرسل إليهم مددا يا رسول الله فإنهم حديث عهد بإسلام ده لسه داخلين الإسلام السنة اللي فاتت وأخشى عليهم وهم في شدة الحاجة أن يرتدوا عن الإسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام أصابنا ما أصابهم المدينة زي البلاد اللي جنبها في قحط هنا لكني سأستلف لك شوف, شوف, شوف يعني ما قالوش ما عندناش وسكت والحل من بعضه وان لقيت سكه قول لي عليها عشان اجي معاك ناخد منها لا ده قال له احنا ما عندناش القحط زي اللي عندكم لكن هتصرف لك كان هناك يهودي يقال له زيد ابن سعنه يهودي من كبار اليهود وعلماء اليهود كان سيد اليهود وكان اعلم اليهود زيد ابن سعنه وكان صاحب مخازن تمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي زيد بن سعنة أستسلفك كذا وكذا من التمر ثمانين وسقا استسلفه ثمانين وسقا الوسق ستين صاع والصاع ثلاثة كيلو الوسق ده مكيال ستين صاع والصاع ثلاثة كيلو يبقى الوسق كام مية وتمانين وهو خد كم كم وسق من اليهودي تمانين يبقى تمانين في مية وتمانين كيلو يعني كذا طن من التمر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر وأعطاه للرجل قال اذهب به إلى القبيلة وأنقذه يا زيد ابن سعنا اليهودي سوف أرد إليك تمرك بعد كذا وكذا واتفق على أجل مسمى موعد سداد الدين يقول أنس اللقطة الثانية بقى فبينما نحن نمشي في طريق بعد ذلك إذ خرج زيد بن سعنة من بيته وأمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره بردائه كان يلبس شال كده يحطه على كتف النبي عليه الصلاة والسلام فجبذ النبي عليه الصلاة والسلام جبلة شديدة شد النبي من هدومه شدة جامدة حتى أثرت في عنق النبي عليه الصلاة والسلام حزت في رقبة النبي الشدة زيد اليهودي يفعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل يعني ايه قوم مطل المماطل هو الذي يستدين من الناس ويحل موعد السداد ويجد ما يسد به ولا يسد ده اسمه مماطل المماطل استلف منك فلوس سدها امتى عشرة عشرة يجي عشرة عشرة ومعاه الفلوس اللي يسد بيها وما يسدش اسمه مماطل فكل من يكون عليه ديون ولا يسدها في مواعيدها وهو يجد ما يسد به يسمى مماطلا ويكتب عند الله في كل يوم يمر عليه لم يسد دينه مع القدرة على السداد يكتب ظالم ظالم ظالم يوم 11 ومعاه فلوس يسد ما سدش الصحيفة تتختم ظالم يوم 12 معاه فلوس وما سدش ما هو السداد 10 10 مثلا يتكتب ظالم 13 معاه فلوس وما سدش ظالم وهكذا فإن مات ولم يسد وكان معه ما يسد به يكتب في صحيفته الختامية سارق والعياذ بالله شفت التهمة اللي اليهودي بيبليها للنبي عليه الصلاة والسلام انكم قوم مطل هات الفلوس اللي عليك يا محمد مش انت سالف مني 80 وسق من التمر مين ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعمر رأى المنظر وسمع الكلمات قال أي عدو الله تصنع برسول الله ما أرى الله وتقول له ما أسمع انت قد العملة ديا انت قد الكلمة ديا تشد النبي الشدادي وتقول له الكلمة دي بس أنا راجل مؤدب سيدنا عمر قال له كده قال له إيه قال له لولا ما أخشى من فوت رسول الله لسبقني رأسه لولا أن أنا عامل حساب للكبير بتاعي النبي عليه الصلاة والسلام كانت راسك دي على الارض دلوقتي انتوا عارفين سيدنا عمر كان لما حد يعتدي على الدين بيعمل ايه يشد السيف يقول له دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام دعه يا عمر شوف الادب شوف الحل ده لسه مثلا مشدود الشده اللي اثرت في رقبته وسمع الكلمه اللي طعنت في امانته لكن في الوقت ده اهدى النبي عليه الصلاه والسلام عارف زي الكلام بيقول لك هو الكلمه بتلزق في ناس يخففها كده يقول لك كده الكبير يفضل كبير زي النخلة الناس ترمي النخلة بالطوب وهي تنزل لهم ايه بلح فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا ضبط الأعصاب فقال له يا عمر أنا وهو كنا أحوج منك إلى غير ذلك شوف التواضع يا عمر أنا وهذا اليهودي كنا محتاجين منك كلمة تانية غير اللي قلتها دي هل النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى أحد ليعلمه وهو معلم البشرية اللهم لا لكن تواضع قال يا رسول الله ماذا قال كنت تأمره بحسن التقاضي وكنت تأمرني بحسن الأداء كنت تقول له يا زيد طالما ليك فلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كنتش تيجي في وسط الخلق وتشده الشدادي وتقول له الكلمة دي كنت تروح له تقول له ايه الفلوس بتاعتي حضرت معاد السداد حل ممكن تسدني ديني بأدب انما تقول له الكلمة دي في وسط الناس أدي كنت تأمره بحسن التقاضي تطلب فلوسك بأدب من غير فضايح وكنت تأمرني أي النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الأداء تقول لي يا رسول الله طالما عليك ديون سدها في ميعادها أو يا رسول الله طالما عليك ديون وما لقيتش تسد إحنا أصحابك ومالنا مالك وأمورنا وإحنا نسد عنك ده برضه تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام طب المشكلة القائمة هل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان مماطل في سداد الديون؟ اللهم لا امال اليهودي عمل كده ليه؟ قال له يا عمر اذهب فوفه حقه روح اديله التمانين وسق اللي كنا سالفينهم منه من التمر وزده عشرين صاعا وزوده ستين كيلو ليه ربا يعني لا ما هم ما كانوش شرطين الكلام ده الستين كيلو ليه قال له لأجل ما روعته ده الراجل روحه نزلت في رجليه لما قلت له راسك كانت هتقع قدامك اديله 20 صاع 60 كيلو زيادة لأجل الخوف الذي دخل قلبه وعلى فكرة يا عمر إنه قد بقي على سداد دينه ثلاثة أيام لسه باقي على معاد السداد والمطالبة بالدين ثلاثة أيام يبقى اليهودي له حق في المطالبة دلوقتي ولا لأ ملوش حق أنا متفق معاك على عشرة عشرة ما تجينيش سبعة عشرة تقول لي هات الفلوس تجيني عشرة عشرة زي الاتفاق فاليهودي ملوش حق سيدنا عمر بيتعجب طالما ملوش حق يطلب الفلوس دلوقتي لأن الميعاد ما حلش عمل كده مع النبي عليه الصلاة والسلام ليه اسمع بقى وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام راح سيدنا عمر ممتثلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام علشان يعطي اليهودية حقه فقال له يا زيد زيد بن سعنا اليهودي سيدنا عمر بيقول له يا زيد لما فعلت ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد بقي على أجلك ثلاثة أيام انت لسه بقالك ثلاثة أيام قال يا عمر لقد قرأت التوراة كلها ما هو أعلم اليهود بقى قرأت التوراة كلها فخبرت صفات النبي كلها ما هو النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في التوراة وموصوف في الإنجيل ووصى به سيدنا موسى ووصى به سيدنا عيسى إذا ظهر فيكم النبي اللي صفته كذا وكذا اتبعوه فزيد قرأ التوراة وعرف الصفات كلها غير صفتين اثنتين أنا عرفت صفات النبي كلها ما عدا اثنين مش عارف أوصل لهم طب يوصل لهم إزاي بالاحتكاك قال له كان لازم أعمل الفيلم ده مع النبي لازم أعمل الحركة دي معاه عشان أطلع الخلقين دول قال له إيه هم قال له يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما الجهل يعني الغضب قال لو كان واحد بيغضب النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يردش عليه بغضب حليم هادي طيب النبي هادي يقوم اللي بيغضب النبي يزود في الإساءة يقوم النبي يزود في الايه في الحلم يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الغضب إلا حلما ويا عمر لقد رأيت الصفتين فيه الآن وإني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم وإني أشهدك أن شطر مالي نص مالي وكان أغنى اليهود صدقة في فقراء المسلمين وأسلم اليهودي زيد بن سعنة وتصدق بنصف ماله وأسلم معه أهل بيته كلهم إلا رجل واحد كبير أبى أن يسلم فسبقت عليه الشقوة أرأيت حلم النبي عليه الصلاة والسلام محتاجين لحلم النبي عليه الصلاة والسلام في أيامنا هذه كثير من الناس اليوم ولعلكم تنزلون إلى المدينة ولعل العدوى تسربت إلى القرى والكفور والنجوع مجرد ما واحد يتكلم مع واحد إيه اللي بيحصل رفع صوت وبعد رفع الصوت شد سلاح وبعد شد السلاح إراق الدماء هو ده الحلم اللي اتعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان اليهودي شد النبي عليه الصلاة والسلام الشدادي وقال له الكلمة اللي سمعناها والتفت له يبتسم له انت بتعمل كده ليه وتحاور معاه يبقى مسلم مع مسلم يعمل ازاي بقى مش يكون أشد حلما طيب قصة الطائف الطائف دي مدينة على بعد 100 كيلو من مكة المكرمة يا رب يشرفنا وإياكم بزيارة مكة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أهل مكة أبوا الإسلام فخرج إلى الطائف لعله يجد القبائل هناك تستمع إليه وتستجيب فما كان منهم إلا أن رموه بالحجارة وشتموه وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء يشتمونه ويؤذونه حتى سال الدم من رجلي النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الرمي بالحجارة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهيم على وجهه حزين حزين أن, أن هؤلاء الناس أهانوه وفعلوا معه ذلك وأن هؤلاء الناس لم يدخلوا الإسلام فظل يمشي على قدميه قرابة ستين كيلو مش داري بنفسه خرج يمشي حزينا أن هؤلاء الناس لم يسلموا وبالتالي سيدخلون النار فاستفاق في مكان اسمه بطن نخلة فإذا سيدنا جبريل ينادي عليه يا محمد إن الله عز وجل يقرئك السلام ربنا هيطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام بعد كفار ثقيف ما عملوا معاه العملة اللي عملوها وها هو ملك الجبال يستأذن أن يسلم عليه فأذن له فسلم ملك الجبال على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن شئت أن تأمرني أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين محوطين بمكة والطائف لو ملك الجبال عملهم كده مكة والطائف ما يكونش لهم وجود على الأرض خالص يسويهم بالأرض ما هو ملك الجبال الله يأمره بتحريك الجبال إن الله يأمرني إن شئت أن أطبق عليهم الجبال المحيطة وأسوي بهم الأرض لفعلت فرصة بقى للانتقام ده كفار مكة يؤذونه ويؤذون أصحابه وكفار ثقيف شتموه وأهانوه وطردوه وردموه من حجارة حانت ساعة الانتقام أشر بإصبعك يا رسول الله إلى ملك الجبال ليطبق عليهم الجبال وننتهي منهم لا النبي عليه الصلاة والسلام مش جاي للانتقام ده جاي للرحمة جاي للهداية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فقال لا لا لا سيبك من حكاية الجبال دي لا ما أعمل إيه قال له ولكني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون عارف زي ما الجماعة الكبار اللي احنا شفناهم التقال اللي معرفش كل بلد لازم تستمسك باللي زي دولة أنا شفت في بلدي ناس تقال كده لما حد يغلط فيهم يقول له روح يا ابني ربنا يهديك يزود الغلط روح يا ابني ربنا يهديك بكل هدوء معرفش لسه عايشين في كل بلد عينات منهم ولا لا يا رب يكثر من امثالهم ويعلموا الناس الادب ده هدوء لانه عارف ان خير من اجابه السفيه السكوت انت لما ترد على السفيه يبقى بتصغر بنفسك انما لما ما تردش عليه هياكل بعضه النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله لو النار ما اتلقمتش حطب هتزداد في الاشتعال ولا هتخمد هتخمد هو كده اللي جاي يشتمك جواه نار مستني انك تلقم ناره بحطب الحطب ايه انك ترد عليه بكلمة يفتح اسطوانه هو لا انت ما تردش عليه هياكل في بعضه وممكن لما ما تردش عليه بين قوسين كده يحس على دمه ويوم يقول لك انا اسف في بعض الناس كده فعلا عارف زي ما ربنا قال لنا في القرآن الكريم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اللي هي ما محبة إلا بعد إيه عداوة كما قال صورة أخرى من صور العظمة عند النبي عليه الصلاة والسلام صورة جميلة حانت فيها ساعة الانتقام برضه ما انتقمش كان رحيما لأنه جاي للرحمة والهداية واحد اسمه ثمامة ابن أثال واسم تقيل شوية بس افتكره ثمامة ابن أثال ده كان كبير بني حنيفة بنو حنيفة دول في الوقت ده أصحاب مخازن القمح العرب عايزة قمح تروح لبني حنيفة ادونا قمح يا جماعة من المخازن اللي عندكم طبعا كله بالثمن ثمامة بن أثال كان كبير بني حنيفة وسيدهم وزعيمهم يصر على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يترك فرصة لإيذاء النبي وأصحابه إلا ويقتنصها يعني رفع سلاحه ضد النبي باستمرار خرج جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة سفر فرأوا هذا الرجل ولم يعرفوه كانوش يعرفوا أنه هو ده الملعون في الوقت ده اللي بيأذي النبي ويتآمر على إزاءه ويحط إيده في إيد أي حد يأذي النبي مسكوه على أنه عدو من الأعداء رجعوا به إلى المدينة قالوا يا رسول الله أسرنا أسيرا من هو؟ قالوا ربطينه جنب العمود في المسجد السارية عمود فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد أو دخل المسجد وكان بيته يفتح في المسجد فنظر قال تدرون من أسرتم انتوا عارفين من اللي أسرتوه ده قالوا لا يا رسول الله قال إنه ثمامة بن أسال سيد قومه عارف زي جلعاد شاليط بتاع الإسرائيلي اللي كانوا أسرينه يعني ده انتوا جبتوا الراس بتاع الكبيرة بتاعتهم فرح المسلمون فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة ثمامة إيده متلطخة بدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو عارف إنه خلاص راجل قتل عمدا فمصير القتل قصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى الحل بقى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ثمامة ما عندك انت بتفكر في ايه دلوقتي تفكر هعمل فيك ايه فراح عامل ثلاث عروض ثمامة عمل ما هو مش راجل عادي ده راجل ذكي وسياسي ومحارب ده راجل كبير المنطقة بتاعته فالكلام عنده موزون انما اصلا بيقول له ما عندك ايه رايك انت بتفكر هعمل فيك ايه فقال له شوف ثلاث عروض بقى من ثمامه للنبي عليه الصلاه يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم ان تقتل تقتل ذا دم لو انت قتلتني لك حق لان دم اصحابك في ايدي فالدم بالدم وان قتلتني ده انا دم غالي عند اهلي فلو قتلتني يبقى انت قتلت اهلي كلهم هيتهزموا لان راس الجيش لو وقع الجيش كله بيقع شفت بيقول له ان تقتل ان قتلتني لك حق قصاص النفس بالنفس ومش كده وبس ده انت ما قتلتش واحد عادي ده انت لما تقتلني تقتل بلدي ورايا طب العرض الثاني قال له وان طلبت مالا جمعت لك من المال ما شئت ان عايز ندفع فديه أنا مستعد الذهب بتاع بلدي كله يجي لك لحد عندك وتسيبني العرض الثالث قال له وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تركتني ومنيت عليا وسبتني جميلك ده مش هنساه تخيل وصل هيختار العرض أهلي بقى لما يقتل ده خسرنا البلد اللي وراه كلها هل النبي عليه الصلاة والسلام مهمته يقتل ويخسر بلد ولا مهمته يهدي الناس إلى الله عز وجل مهمته هداية الناس إلى الله عز وجل فأنا لو كسبت راجل زي ده هكسب البلد اللي وراه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحسنوا إلى ثمامة فضل مربوط اليوم ده بس بيحسنوا إليه مربوط طبعا في إيه في سلسلة طويلة كده جه تاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه نفس العرض ما عندك يا ثمامة إيه الموضوع قال له الثلاث عروض إن تقتل تقتل ذا دم إن طلبت مالا جمعت لك من المال ما شئت إن تنعم تنعم على شاكر فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحسنوا إلى ثمامة ما تمنعهوش من أي حاجة وطبعا خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام له حكمة أنه يفضل كده الثلاث أيام في اليوم الثالث عمل معاه نفس الكلام ما عندك قال له ثلاث عروض ليه؟ أصل المسلمين كانوا دايما مجتمعهم في المسجد لو عندهم وقت فضل تلاقيهم قاعدين في المسجد يتكلموا مع بعض في أمور الاقتصاد في أمور الاجتماعيات في أمور مش عارف إيه يتعلموا الدين يصلوا فثمام عينه على أخلاق المسلمين جوه المسجد أدب وتواضع ورحمة وعبادة وخلق اللي كان بيسمع من بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنه جاي يقتل شاف جوه المسجد رحمة وهداية وتكافل وتعاون وتواصل فبدأ يحس بشعور تاني فلما النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه للمرة الثالثة ما عندك قال له الثلاث عروض قال أطلقوا ثمامة اختار النبي عليه الصلاة والسلام الاختيار الثاني امشي يا ثمامة روح لحالك طبعا أنا لو مكانه وأنا ماشي طالع من المسجد هبص ورايا لا يمكن مسلط حد عليا يرميني بسهم وأنا ماشي في الطريق ويخليني أضحوكة فكأنه بيبص وراه مش مصدق إزاي يعني سابني إزاي تركني كيف تركني فمشي لقى المسألة عادية لا حد مستنيه في طريق يقتله ولا حد هيغدر بيه ويرميه من ظهره بسهم فهو ماشي بيراجع في عقله ايه الكرم ده وايه الحلم ده وايه اللي انا شفته في المسجد ده فراى رجلا من المسلمين قال له كيف يصنع من يدخل دينكم اللي عايز يدخل الاسلام يعمل ايه يعمل ايه قال له يغتسل ويقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فراح داخل ثمامه قال له في بير مره بير ميه هنا قال له نعم الجنينه ده اهي جنينه نخل كده فيها بئر فدخل ثمامه واغتسل ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يا دوبك ما فيش نص ساعه وقف عليه كده الصحابه اتعجبوا ايه ده مش النبي قال لك امشي يا عم روح لحالك رجعت تاني ليه قال يا محمد صلى الله عليه وسلم والله شوف هيقول ايه ثمامه بقى شوف كان بيكره النبي قد ايه والله ما كان وجه ابغض الي من وجهك ما كنتش اطيق اشوفك وما كان بلد ابغض الي من بلدك بكره البلد اللي انت فيها وما كان دين أبغض إلي من دينك بكره دين الإسلام بكرهك واكره بلدك واكره دينك طب وبعدين قال له والله لوجهك الآن أحب الوجوه إلي ولا بلدك أحب البلاد إلي ولا دينك أحب الدين إلي وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ودخل الإسلام ومرني بما شئت يا رسول أنا تحت أمرك شغلني براحتك فرجع إلى بلده وأرسل إلى كفار مكة وكانت مكة لم تفتح بعد قال لهم مش هبعت لكم حباية قمح من عندي ليه؟ قال لهم أنا أسلمت واتبعت محمدا كاد كفار مكة أن يموتوا مش لاقيين قمح للخبز والعيش فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له ثمامة أسلم وعنده مخازن القمح اللي بتمون المنطقة كلها ورفض يعطينا وكدنا أن نموت ونحن أقرباؤه وهم لسه كفار بس عارفين إن في قرابة نبي صلى قال لهم تستاهلوا أيوة امنع عنهم ما تدلهمش قال له يا ثمامة أحسن إليهم وأمدهم بالقمح إيه العظمة دي كلها خلق النبي عليه الصلاة والسلام ده اللي احنا محتاجينه في زماننا محتاجين للحلم والصدق والشجاعة والكرم محتاجين نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ظل الإعلام الفاسد اللي قاعد يشعل الناس ويهيج الناس محتاجين نتعلم الحلم في ظل الانفعال اللي سيطر على الناس كلها وبيقول لك ثورة كله بيعمل غلط ويقول لك ثورة أيوة ثورة أراح الله البلاد والعباد من ظلمة وفجرة لكن شعارنا بيننا وبين بعضنا يكون إيه الحلم والأنا أطلت على حضراتكم لكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به القلوب صلوا عليه وسلموا تسليما واستغفروا الله يغفر لكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد كان الصحابة قديما رضي الله عنهم يعلمون أولادهم حب النبي عليه الصلاة والسلام وخد بالك اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام والحب ده يتغرس في قلبه واللي يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف سيرته ما يعرفش يأذى حد والله والله والله من يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه ومن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف سيرته لا يؤذي أحدا لأن يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيجري جوه دمه هيبقى النبي عليه الصلاة والسلام ساكن جوه قلبه فهيبقى شعاره الرحمة زي النبي عليه الصلاة والسلام والحلم زي النبي عليه الصلاة والسلام والصدق زي النبي عليه الصلاة والسلام وباقي الأخلاق الجميلة إنما على قد الواحد ما يبعد عن النبي عليه الصلاة والسلام على قد ما تلاقيه قاسي على قد ما تلاقيه مؤذي على قد ما تلاقيه معدوم الإنسانية عارف النبي عليه الصلاة والسلام أنا أشبهه زي إيه؟ زي المراية الصافية اللي لما أنت تبص فيها تكتشف عيوبك المراية لما تبقى بعيد عنك هتشوف نفسك كويس؟ لا طب لو ما فيش مراية هتعرف إذا كانت هدومك نظيفة ولا مش نظيفة وشعرك معدول ولا مش معدول وعليك تراب ولا ما عليكش ووشك متنظف ولا مش متنظف مش هتعرف فمرايتك النبي عليه الصلاة والسلام يعني إزاي يعني يعني تعرض نفسك على أخلاقه كل لما تيجي تعمل عمل تقول العمل ده النبي عليه الصلاة والسلام عمل زيه آه يبقى كويس مرايتي العمل ده صح العمل ده لو النبي عليه الصلاة والسلام واقف قدامي هعمله ولا مش هعمله أديك مثال مش عارف المثال ده ينفع ولا لا اليومين دول كان زمان الله أعلم موجود منه ولا لا أنا شفت لو واحد بيشرب سجاير اللي بتجيب السرطانات دي والعياذ بالله ومكتوب عليها على العلبة كده مكتوب ايه تدمر الحياة مش مكتوب عليها كده معقولة يعني تدمر الحياة وتشربها فين عقلك فكان لما الواحد يشرب سيجارة كان بيشربها قدام أبوه لا طب ينفع يشربها جوه الجامع برضه لا ده لو شربها جوه الجامع تبقى مصيبة طب ولو شربها قدامه يقول لك شوف قليل الادب يشرب سجاير قدام ابوه ما ترباش ده ولا ايه مش كده طيب ترضى تشرب السيجاره قدام النبي عليه الصلاه والسلام ترضى ليه لو ما ترضاش ليه لا لا لا عيب يبقى معنى كده ان السجاير ايه عيب طب ليه طب ما النبي عليه الصلاه والسلام انت بتفتكره كم مره في اليوم والليله كتير والمفتكر المفترض يغيب عنك ولا في قلبك في قلبك فتستحي فتقول انا مرضاش اعمل حاجه تغضب النبي عليه الصلاه والسلام لو هو معايا ما بالك وهو في قلبي بقى طيب ترضى تاكل قدام النبي عليه الصلاه والسلام اه الصحابه كانوا بياكلوا قدامه لان الاكل ما هوش عيد طب ترضى تاكل في المسجد اه بس هحافظ على المسجد من الفتات اللي ممكن يقع مفيش مشاكل لكن ما اعرفش اعمل الحاجه العيب فانا عايزك كل حاجه تيجي تعملها تقول ديا لو النبي عليه الصلاه والسلام جنب مني او معايا هعملها ولا هختشي إن قلت هعملها خلاص على بركة الله تبقى حاجة النفس فيها كويسة لو قلت لا لا ما أقدرش أعملها فحضرته يبقى حاجة مش كويسة نسان دقيق فاحنا عايزين نعلم أولادنا حب النبي عليه الصلاة والسلام نحكي لهم حكايات النبي عليه الصلاة والسلام سيرته يعني اللي عندهم تلفزيونات في البيوت الأولاد قاعدين ليل ونهار قدام أفلام الكرتون افلام الكرتون بقى القط والفار والسبايدر مان وباتمان والجماعه اللي بيطيروا في الهواء واللي بيعملوا كده يفجروا جبل واللي مش كلام الفاضي اللي بيعلموه عيالنا العيال يتعلموا العنف وعايشين في احلامهم واساطيرهم لا ده احنا نقعد نعلمهم سيره النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد في البيت خد يا ابني واحنا بعد الغداء تعالى يا فلان يا محمد يا علي يا فاطمه يا زينب اقعدوا ايوه يابا هعلمكم حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام ده مثلا كان في مكه بيعمل كذا وبيعمل كذا لقطه واحده بس سيبهم بقى ما تحكيش القصه كلها بعد يومين تعال احكي لكم اللقطه الثانيه بعد ثلاثه يقوم الاولاد يعرفوا النبي عليه الصلاه والسلام منك انت يكبرهم فيتعلقوا بالنبي عليه الصلاه والسلام خد بقى الحاجه الجميله عند الصحابه اسمع كده في واحد من ابناء سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص ده احد العشره المبشرين بالجنه بيقول كان ابي سعد بن ابي وقاص الصحابي الكبير يعلمنا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السوره من القران زي ما بيحفظنا السورة من القرآن يحفظنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فبالله عليكم إخواني الأكاوي أحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ملء قلوبكم وصلوا عليه بالليل والنهار صلاة دائمة غير منقطعة ففيها تفريج الكروب فيها تنفيس الكروب وتفريج الهموم وكشف الضر فيها السعة وقد ما انت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قد الهموم ما تنزاح والله تكفى همك ويغفر لك ذنبك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا أولادكم حب النبي عليه الصلاة والسلام وأسمعوهم سيرته حتى يتعرفوا على حياته ويتبعوه عليه الصلاة والسلام وفي الختام تذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسانا تخيل أنا وإنت واللي قبلنا واللي جاي بعدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما نسيناش يبقى احنا المفترض احنا كمان ايه ما ننساهوش لا من الصلاة عليه ولا من العمل بدينه ولا من التخلق بأخلاقه صلي وسلم عليه واختم بآخر حاجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيفتكرنا كم مرة في اليوم والليلة خمسة خمسة خمس مرات ازاي بعد كل صلاة أو في كل صلاة في كل صلاة فاكرني وفاكرك وفاكر أبويا وأبوك وجد وجدك وابني وابنك وحفيدي وحفيدك فاكر أمة الإسلام من زمنه لحد ما تقوم القيامة شوف فاحنا نبادل الحب ده بحب نبادل التفكر ده بتفكر ازاي يعني اسمع كده بعد ما تصلي مرة أخرى على النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة بتحكي لنا اللقطة الجميلة دي تقول فيها إيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس مستبشرا بين قوسين كده زي ما تلاقي واحد انت من صحابك واهل بيتك يعني تلاقيه مبسوط قوي تقول له امال الغزاله رايقه معاك النهارده كده في حاجه انت فرحان كده وشكلك على غير العاده منسجم قوي مش كده تبص تلاقي ساعات كده تلاقي المزاج عالي قوي والواحد رايق وهادي ومبتسم وسعيد تقول له في حاجه هتحصل في الدنيا على غير العاده فالسيدة عائشة بتقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس وكان طيب النفس دائما هادي كده لكن في حالات بيبقى فيها أكثر هدوءا مستبشرا فرحا طيب وبعدين يا أم المؤمنين رضي الله عنك بعد ما شفتيه على الحالة دي هتعملي إيه قالت فقلت له يا رسول الله ادعو الله لي وانت كده فرحان دعوة منك لعائشة فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال دعوة جميلة جدا لأمنا عائشة رضي الله عنها شوف هيدعي لها يقول لها ايه اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت اغفر لها كل ده القديم والجديد والسر والعلن اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت قالت ففرحت حتى سقط رأسي في حجري من شدة الفرح الدعوة بسطتها جدا لحد ما ميلت براسها وراسها وقعت في حجرها مش وقعت في حجرها يعني اتقطعت يعني من كتر ما بتميل من الفرح بقت راسها في حجرها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة أو سرك دعائي الله أنت فرحت بالدعوة دي أو كده قالت وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله دي دعوة شملت القديم والجديد والسر والعلن خد الهدية بقى من النبي بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة شوف شوفوا ليه والله إنها لدعوتي لأمتي فين في كل صلاة يعني كل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه عشاني وعشانك اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت إيه رأيك؟ إيه رأيك بعد كده في النبي عليه الصلاة والسلام تنساه؟ تبعد عن أخلاقه؟ تبعد عن دينه؟ أسأل الله أن يجملني وإياكم وأولادنا والمسلمين بأخلاق سيد النبيين والمرسلين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا واستر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا غاشما ولا خائنا ولا كائدا ولا ماكرا يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر